الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آمين إخوتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله هذا هو المنطلق الذي سننطلق منه دائما أيها الإخوة في هذه الحلقات تحديدا إنها قضية حلقات مدارج السالكين وذكرنا أن مدارج جمع مدرجة وهي التي يتدرج فيها الإنسان درجة درجة يترقى فيها الإنسان درجة درجة حتى يصل إلى هدف حددناه وهو رضا الله ذكرنا أن هذه المدارج كتب فيها بعض الناس وهي خطوات السير إلى الله خطوات السير إلى الله أن يسير الإنسان في هذه المدارج درجة درجة ينزل فيها منزلة منزلة فهي كمنازل الطريق أنها مراحل للطريق أنها مدارج للارتفاع والرقي وذكرنا ردا على شبهة أن السلف رضوان الله عليهم الصحابة والتابعين وتابعوا التابعين لم يكتبوا في هذه المسألة وذكرنا الرد على هذه الشبهة أن الصحابة أيضا لم يكتبوا في قضية اللغة ولا مصطلح الحديث ولا أصول الفقه ولا القواعد الفقهية يعني لو قلنا لصحابي أن هذا ال ال ال الاسم منصوب لأنه حال لا يعرف معنى كلمة حال ما كانش عندهم حاجة اسمها حال ولا مفعول به ولا مفعول مطلق ولا مفعول لأجله ولا هذه الاصطلاحات التي وضعناها ولا آه، يعني اصطلاحات أن فلان ضعيف ولا اختلط بآخره ولا آه، آه، آه، صدوق ولا يعني آه، ثقة هذه الاصطلاحات المستحدثة إنما استحدثت في العلم بعد ذلك لعجمة أصابت الناس في السير كان الصحابة يسيرون هذه المنازل وهذه المدارج تلقائيا دون أن يسموها فهم أهل الأنس بالله ولم يكونوا يسمونه الأنس هذا حالهم وهم آه، أهل الإخبات والخشية والخشوع والتوكل واليقين والرضا والسكينة هم أهل اليقظة والتوبة والفكرة هذه المنازل التي سنذكرها إنما سميت تعريفا لي- ليتع... لتتعلم ليتعلمها الناس لنعلمها للناس للأخذ بأيدي الناس كما هي قصة النحو أنهم كانوا يق... يق... يتكلمون العربية دون لحن فصاحة فصارت الآن تتعلم وإلا فإنك تجد آه، آه، الرجل من هؤلاء يخبط خبط عشواء دون أن- أن يدري أو يفهم الشاهد أطلنا النفس في الرد على ذلك وعرفنا بعض الاصطلاحات التي سنمر بها ووقفنا في آخر الحلقة الماضية عند سؤال إذا وصل العبد إلى مقام هل ينسلخ منه وإذا انسلخ هل يعود إليه والجواب أنه قد ينسلخ العبد من المقام وقد يعود وقد لا يعود وأهل هذه المقامات العلية يبتلون في مقاماتهم يبتلون إما أن يثبت ويصدق ويتمكن وإما أن ينسلخ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث تعالوا لنرى مثلا في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوضح لنا القضية وضوحا بينا في منزلة اسمها منزلة الصدق وقد ضربت مثالا في اللقاء الماضي ده ذلك الذي دفعني أن أستكمل نفس المثال في قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة خيبر أقتطع الشواهد فقط من الحديث لأن الحديث طويل قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا يعني راجعا من خيبر إلى مكة إلى المدينة حضرني بثي همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا والحديث ده في مرة من, الفر... من المرات استخرجت منه 135 فائدة لأنها فوائد واقعية جدا انظر يقول فلما توجه قافلا حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب تجد نفسك أحيانا حين تبتلى في موقف تتذكر الكذب سبحان الله العظيم ولم لم تتذكر الصدق تجد إنسان ابتلي بدين مثلا أول حاجة يفكر فيها البنك أو الرشوة أو السرقة أو إنه يستلف من غيره أو أو ولا يتذكر يقول يا رب اقضي عني الدين فأغنني من الفقر هذا هو الإشكال أننا دائما حين نبتلى في موقف من المواقف نظل نتذكر كيف نعمل بأنفسنا هذه تربية خاطئة في الأصل لم نربى على أننا إذا ابتلينا أن نفزع إلى الله وكثيرا ما أذكر هذا المعنى في قصة أصحاب الغار أنهم لما نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار كان أول ما قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم ودايما نسأل السؤال التقليدي لو أنت وأنت وأنا كنا جوه الغار ونزلت صخرة سدت علينا باب الغار تفتكر أنت أول حاجة هتقولها إيه ها، قول لي هقول يا رب ما تكذبش كذبت مش هتقول يا رب اول حاجه هتقولها ساعه الصخره ما نزلت سدت باب الغار يا نهار اسود انا عارف هو يوم منيل من اوله وانت هتقول ما- المصيبه ان التليفون ما- ما فيش ارسال ده مش ده اللي بيحصل قول لي لا لا لا لا بيحصل اول حاجه تمد ايدك على التليفون ما فيش ارسال اول حاجه تمد ايدك على الفلوس هتدور على الكروت تعرف مين هتدور على حته حديده تزق بيها ال- الصخره وبعدين هتقول يا رب لكن مش يا رب اول حاجه هي دي المشكله الكبيره مشكله في حياتنا ودي واقعيه بشريه لكن تحتاج معالجه عارف ازاي بسرعه بسرعه احنا مش ده موضوعنا الصلاه الصلاه قال مش انا اللي بقول كده قال الله جل جلاله ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين ده لا إلا المصلين الشاهد إن سيدنا كعب رضي الله عنه لما سمع إن النبي صلى الله عليه وسلم قادم راجع من من من خيبر يقول شلت الهم هقول له ايه قول وقعدت افكر في الكذب اقول له امي ماتت اقول له زوجتي كانت عيانه اقول له كانت عندي ظروف اقول له كان طالع لي كله في رجلي زي ما انت بتعمل دايما لما ما تحضرش الدرس وتيجي تقول هقابل الشيخ دلوقتي يقول لي ما جيتش المره اللي فاتت اقول له ايه وتفضل ترتب 100 كذبه فطفقت اتذكر الكذب واقول بماذا اخرج من سخطه ع- غدا واستعنت على ذلك بكل راي بكل ذي راي من اهلي يقولوا له ده في واحد بقى فنان في الكذب يطلعك منها زي الشعره من العجين يروح يقول له ها تفتكر اقول ايه للنبي بكل ذي راي من اهلي فلما قيل لي ان رسول الله انا عايز افهم انتوا ما بتصلوش على النبي ليه ما تصلي يا عم على سيدك النبي صلى انت مش سمعت ر- اسم رسول الله قول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ايه فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قد اظل قادما انزاح عني الباطل وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب فاجمعت صدقه هي دي اللي احنا قلنا عليها في اللقاء الماضي لوائح وبوارق قال لك جه على بالي كده اهو الصدق هصدق وفي فرق بين العزم على الصدق وفعل الصدق نفسه في فرق عن فرق الصبر فرق بين العزم على الصبر وفعل الصبر نفسه والكلام ده ضربنا له امثله كان في واحد من السلف بيقول ايه يا ربي احببتك حبا فكيف ما شئت فاختبرني بيقول له يا رب انا حبيتك حب ما حدش حبه ابدا وامتحني فابتلاه الله بحصر البول فكان يمشي في الشارع ودموعه تغرق لحيته يقول لاطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب ما قدرش يصبر القضيه مش انك انت ناوي تصبر القضيه في ال- لما ينزل البلاء هتقدر تصبر ناوي تصدق لكن في الحقيقه وفي الواقع هتقدر تصدق هتقدر هي دي لما تبقى لوائح وبوارق واحد بيحب الصدق ومعجب بالصدق وعازم على الصدق لكن لم في الموقف في المواقف هيصدق فعلا هو ده الموضوع قال فأجمعت صدقه دي اللوائح البارقة اللي عدت على دماغه مش هينفع غير الصدق كده بارق طيب الحال بقى الحال فعل الصدق نفسه شوف الحال فلما جلس امام النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت ان ساخرج من سخطه بعذر ولقد اعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق هنا حاله الصدق قال له يا رسول الله انا لو قعدت قدام اي حد انا اعطيته جدلا اعرف اناقش وجادل ورد فكنت اي حد هكذب عليه الا انت لان انا عارف ان انت يوحى اليك فلو انا قلت لك كلام كذب انت هترضى وربنا يسخطك لكن انا هقول لك الحق انا ماليش عذر فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق يبقى الأول لوائح فأجمعت صدقه وبعدين حال ما كان لي من عذر أما هذا فقد صدق شوف بقى الكلام اللي احنا بنقول عليه أن يبتلى أدام هو في الحال هيبتلى بقى في الصدق عشان يثبت فيحقق مقام الصديقية ولا هينسلخ من الصديقية ويرجع كذاب وينغمر في حمأة المعصية أول بلاء ابتلي بيه من أهله مجرد أنه قال كده لسيدنا النبي وخرج قال فلقيني بعض أهلي فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي بعد ما خرج من عند سيدنا النبي هو قال لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ما خرج من عند سيدنا النبي صلي عليه برضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ما خرج من عند سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له ما كان لي من عذر خرج وراه ولاد عمه واخو مراته وحماه وابن عمته خرجوا وراه ايه يا عم انت عامل لنا فيها ولي ما كل الناس قالوا للرسول كان عندنا ظروف والرسول قال له قم يغفر الله لك اشمعنى انت ما كنت قلت له زي المنافقين ما قالوا يا اخي ما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي لحد ما فكرت ان انا ارجع اقول له لا يا رسول الله انا كان عندي عذر وده اللي بيحصل معاك دايما لما تيجي تقول مثلا شغلانه البنك حرام او شغلانه كازينو حرام او شغلانه كذا يا عم ارحم نفسك بقى انت هتعمل لنا فيها يا شيخ ما كل الناس بتاخد رشوه اشمعنى انت اللي معقدها ما تبقاش متزمت ما تبقاش معقد لغايه الواحد ما يفكر يقول لنفسه معقوله يعني هو انا صح وكل الناس دي غلط فيبدا فعلا يتردد لو الانسان في مقام بقى مقام اكل الحلال مقام الصديقيه الصدق مقام الاخلاص كل ما تحسن الى الناس الناس يسيئوا اليك مقام الاحسان الى اخره لو ترددت هتقع ولو ثبت ربنا هيتقبل منك ويرفعك ويعطيك ويمدك ويملي لك قال فسألت هل لقي مثل الذي لقيت أحد قالوا مرار بن الربيع وهلال بن أمية فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبت ثبت وربنا كتب له التوبة شوف بقى هو بيقول للنبي على الموقف ده شو بيقول ايه قلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت اسمع اسمع اسمع كعب بن مالك بيقول ايه فوالله ما اعلم احدا من المسلمين ابتلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله الى يوم هذا احسن مما ابتلاني به بيقول من يوم ما قلت لسيدنا النبي ان انا مش هكذب تاني وانا ابتلى في قضية الصدق دي اقع في مشكلة وتبقى زوجتي هتتطلق لو قلت الحقيقة اقول الحقيقة اقع في مشكلة وتبقى فلوسي كلها هتضيع وهحفظ فلوسي بكذبة اصدق ابتلاءات متوالية في قضية الصدق تحديدا يقول فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين ابتلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أكثر مما ابتلاني ومع ذلك ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يوم هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت فضل يبتلى في الصدق وفضل ثابت فرسخ في مقام الصديقية دي إجابة السؤال إن اللي وصل لمقام ممكن ينسلخ منه آه بعد ما كان صديق مقام الصديقية يقع ويبقى كذاب طب ممكن يرجع لمقامه تاني آه بس المسألة بتحتاج إلى معاناة أنا قلت قبل كده إن الإنسان ساعة ما يدخل الدين ساعة ما يبدأ سكة الالتزام لما ربنا يهديه ويبدأ يتوب ربنا بيعطيه بعض عوامل التثبيت هبة من الله منحة من الله جل جلاله يديله شوية سكينة ويديله شوية أنس بالله ويديله شوية محبة ويديله شوية خشوع ورقة في القلب ودموع دي كلها هبات من ربنا ودي كلها كلنا بنقول كده أول ما التزمت كنت وكنت وكنت والإنسان ما يحافظش عليها بعمله يضيعها فيحصل إيه بعد كده تسلب منه ينسلخ من هذا المقام فلما ينسلخ من المقام عشان يعود إليه تاني محتاج أعمال مضاعفة لأن اللي خده في الأول كان هبة ما كانتش بأعماله يبقى ممكن ينسلخ آه ودي خطورة الطريق إلى الله أصل الطريق إلى الله يا طالع يا نازل مفيش حد بيقف في الطريق لو ما كنتش طالع تبقى نازل ومشكلة النازل إن اللي بيقع من فوق الجبل بيستقر في السفح مفيش حاجة يشبط فيها في الوسط فبيقع بينزل اللي بيغرق في البحر بينزل للأعماق بيوصل للقاع لقاع البحر فلذلك الخوف من الوقوع والثبات عزيز طيب نوصل لمقام الصديقية ازاي والإخلاص ونثبت ازاي خد قاعدة اكتبها عندك ما بتتغيرش أبدا كل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا فهمتني؟ إن الإنسان كل ما كان أحسن عمل كل ما يبقى مقامه أعلى وكل ما كان مقامه أعلى تبقى أحواله أحسن احفظها فاللي احنا محتاجينه النهاردة حسن العمل الإحسان في العمل مشكلتنا الكبيرة إن احنا بنعمل أعمال شكلية بنصلي منظر بنصوم شكلي بنحج شكليا بنبر الوالدين شكليا بنتصدق شكليا كل دي مظاهر للأعمال أما روح العمل إحسان العمل هو ده اللي بينقصنا لكي يكون هذا العمل مقاما مقام ما ينفعش الكلام ده فلا بد من إحسان العمل طيب احنا عايزين دلوقتي نبدأ ننطلق في السير إلى الله عايزين نمشي في المدارج قبل ما نمشي عايز اتكلم النهارده عن آه، خمس عناصر عن خمس عناصر مهمه جدا للسير الى الله الاول تحديد اهداف السير اي انسان بيمشي بدون ما يحدد الهدف يضل ويضيع لذلك لابد من تحديد الهدف احنا عايزين نروح فين نتعلم ايه نعمل ايه احنا احنا عايزين ايه تحديدا من الحلقات دي من المدارج نمرة واحد الكشف عن منازل السير والكلام ده انا قلته الحلقة اللي فاتت لما لما قلت ان آه، اللي ماشي في طريق مصر اسكندرية الزراعي وعارف معالم الطريق وعارف آفات الطريق ما يضلش شايف نفسه زي ما قلت كده ماشي في الطريق شايف البلد دي والبلد دي والبلد دي عارف المطب ده والكمين ده وال ماشي صح لكن اللي ما يعرفش ممكن يتوه ممكن يضل عشان كده بنقول ان الطريق الى الله عز وجل آه، طريق طويله جدا مساحه الطريق او مسافه الطريق او طول الطريق من يوم ما تد- ت- تولد الى ان تموت من يوم ما سقطت من بطن امك وانت سائر الى الله حتى تسقط في القبر هو دي مدة السير فلو مش عارف الطريق كنت بقول ايه مش كل حاجة جميلة تبقى صح فاللي مش عارف الطريق مثلا واحد ماشي في الطريق الصحراوي كان زمان بقى الكلام ده دلوقتي ما بقى ما عادش ما عادش الصحراوي كده ماشي في الطريق الصحراوي فصحراء وحر و ومفيش ميه ولا في بشر فلقى طريق يمين كده في زروع وثمار وظلال وميه وبشر واستراحات فدخل يمين الطريق يمين ده طريق جميل لكن مش موصل فهمتني ازاي هو ده اللي انا بقوله ان ممكن تبقى في حاجه في الطريق جميله جدا بس ما توصلش ودي مشكلة البدع البدع البدعة ممكن تبقى من وجهة نظرك شيء طيب وشيء جميل يعني بيقولوا عليه الذكر بالاسم المفرد يعني يقول لك اقعد بالليل كده وطلم الأوضة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف مئة ألف مرة هتقول لي وأنا جربتها ولقيت الواحد صدره بينشرح كده ويحس إنه طاير الكلام جميل لكن مش موصل ليه؟ لأن النبي ما عملش كده هو ربنا قال لنا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال لنا واذكر اسم ربك ده الدليل بتاعهم وتبتل اليه تبتيل ان احنا نقول بسم الله ب- باسم واحد يا لطيف او يا الله او هو هو أو الى اخره من اللي هم بيقولوا عليه لكن النبي عمل كده ما عملش يبقى متفقين ان اي حاجه ما يعملهاش النبي ولا يقرها ما تلزمناش حتى لو كانت الحاجة دي جميلة حتى لو كانت الشيء ده اللي انت بتقول عليه رائع ومن وجهة نظرك موصل بدعة مستحدثة لا تجوز لأن لما ربنا قال لنا اذكروا ادانا سيدنا النبي اللي يعلمنا نذكر ازاي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي قال لنا خذوا عني مناسككم قال له أبو بكر الصديق قال لسيدنا عمر إيه إلزم غرزه هو ده ورا سيدنا النبي فعشان كده بقول ان هدفنا من دراسة مدارج السالكين هدفنا معرفة الكشف عن منازل السير معرفة منازل السير زي ما اقول لك كده هنتعلم ان شاء الله باذن الله من الحلقة الجاية بقى ان اليقظة وبعدين الفكرة وبعدين البصيرة وبعدين القصد وبعدين العزم وبعدين المحاسبة وبعدين التوبة ليه؟ علشان اقول للشاب النهاردة اللي كان ماشي مع بنات بلاش ماشي مع بنات ولا بيدخن ولا بيقعد قدام القنوات الرديئة ولا بيدخل على النت في القنوات في المواقع القذرة سيبك من كل ده هو ولا ما- مش ما كانش بيصلي لا لا كان بيصلي بس ما كانش يعرف ربنا كان غافل فهيبدأ يترقى في الإيمان إزاي يترقى؟ هقول له بقى اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين وهي على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها والمرتبة الثانية والمرتبة الثانية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها وطلب النجاة بتمحيصها والدرجة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام على الظن بها بتعمير باقيها واستدراك فائتها كلام واضح؟ اه واضح زي الفل لا عم الشيخ انت هتوهنا ولا ايه عايزين نمشي لربنا ترجم طب ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كسبنا منك الصلاة على النبي والمنزلة دي بقى اللقاء القادم بإذن الله لكن دلوقتي عايزين نكمل بس ايه ان نمرة واحد معرفة منازل السير اتنين الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها النفس وما يجي الكلام معانا بقى عن النفس وتسمع أخطر كلمة سمعتها في حياتك أن النفس عدو أصلي قال سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وتسمع إن سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب خطبة إلا ويقول فيها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وتسمع كلمة ابن القيم وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل اعبد ما يكون ازهد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون هي دي أخطر حاجة تقابلها في حياتك وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هو ده الخطر الداهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هو ده الضياع الأليم عارفوا الحديث اللي احنا قلنا عليه يشيب عبدي علمتك العلم ماذا عملت فيه علمته من اجلك يا رب كذب هي دي اللي احنا بندور عليها الكشف عن غوائل النفس وآفات النفس وعيوب النفس ومفسدات الأعمال ده الهدف القضية مش إنك بس بتصلي وخلاص وتصوم وخلاص لا الخطر الصلاة دي رايحة فين والصيام ده ليه وطلب العلم ليه وتعليم العلم ليه هو ده الأهم من صورة العمل فالهدف الأول معرفة منازل السير والهدف الثاني الكشف عن عيوب النفس شفت الراجل الثاني ربنا قال له آتيتك المال ماذا عملت فيه قال يا رب ما عرفت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيه لك قال كذبت كذبت أنفقت ليقال جواد يبقى القضية الرجل أنفق ولا ما أنفقش أنفق وأنفق في اللي ربنا بيحبه ولا بيكرهه في اللي ربنا بيحبه أمال المشكلة إيه المشكلة انه انفق في اللي ربنا بيحبه لانه هو عايز كده بيحب كده فانفق لربنا لنفسه هي دي الخ- هو ده الخطر ودي اللي زي ما ابن الجوزي بيقول تحتاج الى منقاش فطنه كنت في خطبه الجمعه بقول انظر في المرآة بقول ان اخطر حاجة في الدنيا انك تبقى ماشي في الشارع كده وتلاقي الناس بتبص لك وتبتسم يبص لك ويضحك يبص لك ويطبطب عليك ويمشي وانت ما- م- مش عارف في ايه فلما روحت البيت بتبص في المراية لقيت في بقعة سودة ولا بقعة حمراء ولا بقعة خضراء في وشك انت مش شايفها وكل الناس شايفينها هو ده الخطر ان تبقى فيك عيوب وانت مش شايفها قال محمد بن المنكدر آية من كتاب الله أبكتني وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هو الخوف من دي انك تيجي يوم القيامه تفاجأ بحاجات ما كنتش عامل حسابها ما كنتش متوقعها ثلاثة يبقى الأول معرفة منازل السير اثنين ليه معرفة منازل السير ليه لكي لا تضل ولا تخطئ ولا تضيع اثنين الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسدات الأعمال ثلاثة معرفة معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة يا جماعة في آه، فرق بين العلم والعمل بالعلم القضية في العمل الحسن البصري يقول العلم علمان علم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم فإذا رسخ في القلب نفع الكلام سهل وتعلم هذا الكلام سهل وحفظ هذا الكلام وترديده وكل حاجة من دي سهلة لكن العمل بيه بقى يعني أنا عمال أكلمك على آفات النفس والإخلاص والأنس بالله والإخبات والخشية والسكينة والخشوع المعاني الجميلة الرائعة دي الكلام عنها سهل لكن فين المعاني دي حقيقة في حياتنا مش سيدك النبي والحديث الحديث حسن إن شاء الله كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك يبقى في كلام وفي حقيقة الكلام ده هو ده اللي أنا بدور عليه معاك عايزين نعرف نعرف ربنا وعشان كده هنتقل للنقطة الثانية هي كانت نمرة واحد تحديد الهدف من السير إلى الله اثنين الفرق بين العلم والمعرفة ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن لفظ المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق حقا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطبع
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين
هي دي مما عرفوا من الحق فلما عرفوا الحق أثر إيه؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يكاد يسمع صوته من كثرة البكاء كان عمر بن الخطاب في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء كان عبد الله بن عباس تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء هو ده اللي يعرف الحق
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا الله
قالوا وقالوا وقالوا وأثابهم الله بما قالوا هم دول اللي عرفوا الحق وآخرون قالوا وقالوا وقالوا ولعنوا بما قالوا هي دي معرفة الحق الفرق بين المعرفة والعلم كما يقول أصحاب الكلام في ال- في السير إلى الله سبحانه وتعالى إن العلم هو العلم النظري المعرفة هو هو العمل بهذا العلم أن ربنا فرق بينهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أدي العلم وأدي العمل وتبويب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل يتعلم وبعدين يعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر أدي العمل لازم العلم الأول ولازم علم الكتاب والسنة ولازم معرفة الحق في فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين عشان ما تغلطش في الطريق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا عن المعرفة
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
اللي آتيناهم الكتاب عارفين القرآن زي ما هم عارفين ولادهم أو بال في كما قال معظم المفسرين يعرفون يعرفون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بس دي الفرق بين العلم ما هو أهل الكتاب كانوا عندهم علم ما أغنى عنهم لكن لما يعملوا بيه تبقى دي المعرفة الحقيقية فالمعرفة الفرق بين العلم والمعرفة إن المعرفة عندهم هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه فالعالم الذي عمل بعلمه له عشر صفات معايا بتكتب نمرة واحد أن يكون عالما بالله عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة القضية مش قضية إنه يحفظ الأسماء ونغنيها الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بقت غنوة بقت لعبة مش مش ده وإنما يعرف يعني إيه اسم الله المؤمن ها قول لي يعني ايه اسم الله المؤمن وانه يعيش هذا الاسم لهذا الاسم مقتضيات دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام لكل اسم كل اسم له مقتضى وأثر عليك وحظ من التعبد بهذا الاسم قل لي اسم الله البر يعني ايه وايه اثره في حياتك وايه تاثيره على قلبك لما تسمع إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم عمل إيه اسم الله البر في قلبك هو ده العالم العالم اللي يعرف ربنا مش حافظ الأسماء وبيجادل عن الصفات وبس لا بيعمل اتنين أن يكون عالما بالطريق إلى الله تفاصيلها وآفاتها وقواطعها احنا بنقول الشيخ اللي مشي الطريق لربنا قبلك مشي عانى في الطريق قبلك عرف الطريق لازم يكون مشيها مشيها كلها من أولها لآخرها علشان لما ياخد بإيدك يبقى عارف الطريق دي كويس احنا قلنا في الطريق إلى الله لابد من دليل وصاحب سيدنا النبي لما أراد أنه يهاجر من مكة للمدينة خد معاه دليل عبد الله بن أريقط كان خريت خبير بالطرق والدروب انت في الطريق لربنا محتاج شيخ ذو بصيرة نافذة عليم خبير ولا ينبئك مثل خبير خبير بطريق إلى الله بالدروب والمسالك وبالقواطع وبالآفات ده العالم عشان كده قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا الم... ولا القرآن من مصحفي اللي ما اتعلمش على ايد شيخ ليه؟ لأن العلم إن كان وقد أودع الكتب إلا أن مفاتيحه في صدور الرجال بأيدي المشايخ قضية مش انك انت تجيب كتاب تقراه لا مش في الكتب هي دايما اقول هناك علوم لا تتعلم من الكتب هناك علوم لا تتعلم الا من الذل بين يدي المشايخ هناك علوم يا اخوه لا تتعلم الا من المرض هناك علوم لا تتعلم إلا من السجن مش كل حاجة في الكتب هناك علوم لا تتعلم إلا في البلاء اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب يبقى عالم بالله اثنين عالم بالطريق إلى الله ثلاثة له حال مع الله تشهد له بالمعرفة يا جماعة اللي, اللي انت شايفه ده حاجة واللي عند ربنا الله أعلم به العلم مش بالشهرة ولا بكتر الكلام ولا بحب الناس ولا بشهادة الناس العلم بالقدر عند الله والقيمة عند الله العالم كنت بقول لابني كان عايز يصلي إمام في رمضان فبقول له يا ابني الأعمالنا الظاهرة دي الإمامة والخطابة والدروس و الاعمال اللي الناس شايفاها دي الظاهره لو سلمت من حظ النفس وشهوه التصدر وحب الظهور وحب مدح الناس وحب حب الناس سلمت من كل هذه الافات من الرياء والسمعه وحب المحمده وحب وحظ النفس و... لو سلمت من كل هذا تبقى لا أجر ولا وزر لحد ما يتحقق فيها الإخلاص والصواب عشان تقبل عند الله اللي نحرص عليه ونعمل بيه وليه أحوال الخلوة لما تبقى بينك وبين ربنا لوحدك تقرا جزئين تصلي ركعتين تصوم يومين تتصدق بقرشين تستغفر لك شوية تهلل شوية بينك وبين ربنا دمعتين سجدتين دعوتين هو ده اللي هينفع يوم القيامة أما المولد اللي احنا فيه ده الله أعلم به اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم تقبل أعمالنا اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين آمين آمين آمين واحد عرف الله اثنين عرف الطريق إلى الله ثلاثة له حال مع الله ودي اللي قلناها ان يبقى في الخلوة له ركعات بينه وبين ربنا ما حدش يعرف عنهم حاجة له عبادة بينه وبين ربنا أربعة ثم صدق الله في معاملته مش عايز أدخل في مقام الصدق والصديقية دلوقتي لكن خلاصة الكلام إن الصادق قيل للإمام أحمد كيف نجوت من سيف المعتصم ودنانير المتوكل المعتصم عرض أحمد الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن على السيف ثلاث مرات قل القرآن مخلوق وإلا نقتلك هنذبحك نقطع رقبتك ويقول لا أقول ثلاث مرات والسيف على رقبته ولما انقشعت المحنة وجي المتوكل بعت للإمام أحمد يوم ما خرج من السجن خمسين ألف دينار فرفض انه يقبلها وردها فبيقولوا الإمام أحمد إزاي نجوت من فتنة الضراء وفتنة السراء كيف نجوت من سيف المعتصم ودنانير المتوكل قال يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ الصدق الصدق الإمام أحمد يقول الصدق نور عظيم في يدك ترى به حقيقة الأشياء الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الكل بيتكلم والكل بيقول والكل بيحكي والكل بيدعي وفي المحن يتبين الصادق من الكذاب مش بالكلام هي فيبقى صادق مع الله الصدق مع الله فإذا عزم الأمر فإذا وإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين بعض المؤمنين رجاله صدقوا ما عاهدوا الله عليه واحد عرف الله اثنين عرف الطريق إلى الله ثلاثة له حال مع الله أربعة صدق الله في معاملته خمسة ثم أخلص لله في قصده ونيته ستة ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته سبعة ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته ثمانية ثم صبر على احكام الله في نعمه وبلياته هنقول لك ان في الطريق الى الله اذا صدقت فلا بد ان تبتلى قيل للامام الشافعي الرجل أحب إليك أن يمكن أو يبتلى قال لا يمكن حتى يبتلى قال ربي وأحق القول قول ربي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فالعالم هيبان بقى لما يبتلى ما تقرأ في سير السلف تلاقي كل واحد من السلف باب في سيرته كده اسمها محنته لازم يبتلى لما يثبت في النعم وفي البلاء لأن بعض الناس بيثبت في البلاء ويزل عند فتنة السراء قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر النهارده الناس مع بريق السيوف وبريق الذهب النهارده الناس مع اول فتنه سراء لو ربنا وسع عليه شويه يضيع او فتنة ضراء لو هدد يضيع بقى الجبن والجبن بقى الهلع والحذر وال- والخوف من الأذى والهلع والحذر والخوف على الدنيا يضيعوا الدين العالم ودين الداعية فالثبات عند فتنة السراء وعند فتنة الضراء من صفات العالم الرباني تسعة ثم دعا إلى الله على بصيرة بدينه وآياته دعا إلى الله على بصيرة بكل اللي فات بقى بعلمه بالله وعلمه بالطريق إلى الله وعلمه بآيات الله وحاله مع الله وصدقه في معاملته وإخلاصه في قصوده ونياته بعد تطهره من أخلاقه الرديئة وتطهره من آفاته ومخالفاته صبره على البلاء ومع النعم يبدأ يدعو بكل ده إنسان اتصنع اتصهر فسار إلى الله يدعو بحاله قبل مقاله الشيخ من نفعك بحاله قبل مقاله ونفعك بلحظه قبل لفظه ثم جرد الدعوة إليه وحده أنا بقول إن في ناس بيدعو لنفسه مش إلى الله بيدعو الحاجة مش إلى الله هي دي المشكلة الكبيرة العالم ده اللي احنا وصفناه في عشر نقاط بيدعو إلى الله احنا كده مع شديد الأسف أخدنا بس نقطتين من الخمسة بتوع النهارده او ثلاثة خدنا تلا... خدنا ثلاثة خدنا اثنين اخدنا النقطة الأولانية اللي هي تحديد أهداف السير إلى الله والنقطة الثانية الفرق بين العلم والمعرفة وصفات العالم بالله اللي احنا ناخد منه كان ده قصدي ان مش اي حد هناخد منه ولا أي حد نسمع منه ولا أي حد نتعلم منه لا ده لازم صفات للعالم الرباني اللي اسمه عالم في وسط المولد والهيصة والزيطة اللي الناس عايشة فيها النهاردة نحتاج نعرف نثق في مين وناخد من مين ونصدق مين فذكرت لك صفات العالم باقي معانا ثلاث نقط قبل ما ندخل في المدارج الأولانية أنواع السير والثانية ترتيب المقامات والثالثة حتى متى نربي يجوا معانا في أول الحلقة الجاية بإذن الله تعالى إن عشنا وكان لنا عمر أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب